أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات شاهد عيان حكايتنا النهاردة موجودة في الكتاب المقدس في سفر أعمال الرسل موجودة في الفصل السادس من الأعداد 8 لحد 15 والفصل السابع من العدد الأول لحد العدد الستين أحداث قصة النهاردة بتتكلم عن الكنيسة في بدايتها واللي بيحكي لنا الأحداث أصدقائنا توبيا وغايوس وهم بيحكوها من الرسالة اللي بعتها لوقا الطبيب لصديقه ثوفيلوس كنا عرفنا إن الروح القدس حل على الرسل وإن يسوع طلب منهم قبل صعوده للسماء إنهم يبشروا الناس بإنجيل المسيح كهنة الهيكل اتصوروا إنهم لما يقتلوا يسوع هيقضوا على رسالته لكن ده ما حصلش بالعكس ده زاد عدد المؤمنين بالآلاف تعالوا بقى نسمع الحكاية مع الناس اللي اتجمعوا في بيت ثوفيلوس عشان يعرفوا تاريخ الكنيسة الأولى
أهلا بيكم بركة كبيرة من ربنا إنكم مكملين معانا وعايزين تعرفوا أكتر عن يسوع المسيح وكنيسته بقراية رسالة لوقا الطبيب معظمكم عارف إني قبل ما أعرف يسوع كنت ضابط في الجيش الروماني وشفت في خدمتي في الجيش الشجاعة في أبهى صورها والجبن في أبشع صوره ياما شفت دم وجروح وموت الحاجات دي كلها خلتني افتكر اني عمري ما هتبهرني شجاعة حد او هتصدم في وحشية انسان من وقت ما حضرت صلب يسوع المسيح واتألمت من الوحشية اللي اتعامل بيها محدش بهرني زي استفانوس شجاعته فائت الوصف واسمعوا لوقا الطبيب قال عنه ايه قال كده واما استفانوس فاذ كان مملوءا ايمانا وقوه كان يصنع عجائب وايات عظيمه في الشعب
صدق عليا معقولة اللي انا شايفه شيء صدق الراجل بيمشي شايف بيمشي ازاي ده قعد 40 سنة أنا قادر أمشي شكرا ليك استفانوس أنت شافتني إزاي عملت كده شكرا ليك
ما تشكرنيش يا صاحبي صلي لإلهنا ليه كل المجد رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب إحنا بنشفي باسم يسوع المسيح الناصري بس أنا لازم أشكرك قول لي أعمل لك إيه
فرحتك دي كفاية هي أكبر مكافأة ليا روح دلوقتي وقول للناس إن يسوع المسيح ابن الله هو اللي شفاك
انت استفانوس أيوة أ- أنا استفانوس ايه السلطه اللي عندك عشان تعمل الاعمال دي مين سمح لك أنا بعمل الأعمال دي بقوة اسم يسوع ابن الله خليني أوضح لك حاجة أنا بشفي بقوة الروح القدس اللي بيأيدني أنا مجرد وعاء ربنا بيعلن بيه عن وجوده ليه كاهن أنا مش كاهن أنا خادم ليسوع المسيح ابن الله الوحيد اللي ضحى بحياته عشان يرفع الخطية عن العالم كل إنسان تاب عن الخطية وقبل عطية يسوع يبقى ابن عزيز لربنا يبقى ابن الملك ملك ايه مملكتك دي في خيالك أنا عارف إنك مش هتفهم كلامي هو ايه اللي مش هفهمه انت شايف نفسك احكم مننا وعارف اللي ما نعرفوش
خربتوا البلد الراجل ده متخيل انه احكم مننا وبيعرف الحقيقة كأننا مش عايشين في أورشليم ومش عارفين إيه اللي بيحصل فيها يا استفانوس يا حكيم الزمان ممكن تقول لنا اللي احنا مش عارفينه وتبسط كلامك عشان نفهمه أنا ما قلتش إنكم جهلة ولا أغبياء بس إبليس عمى عينيكم وخلى قلوبكم مقفولة عن معرفة الحقيقة كل المعجزات اللي بتحصل باسم يسوع المسيح بتشوفوها بعينيكم لكن مش عايزين تصدقوا إن يسوع هو المخلص اللي الأنبياء قالوا عليه
كنت بتحرك وسط الناس اللي بيسمعوا كلام استفانوس وشايف رد فعلهم على اللي بيقوله طبعا انا معرفش الانبياء اللي كان بيتكلم عنهم ولا بعرف في النبوات ولا في التقاليد اليهوديه لكن اللي كان واضح إن استفانوس كان عارف كويس قوي اللي بيتكلم عنه لدرجة إن الاتنين اللي كانوا بيتريقوا عليه معرفوش يردوا عليه ولا قدروا يشككوا في كلامه وفي وسط الناس شفت شاول الطرسوسي والكسندر الشاب الغني اللي اللي كان سأل يسوع مرة إزاي ممكن يدخل الملكوت ومشي غضبان من إجابة سؤاله شاول والكسندر كانوا من المسؤولين في الهيكل اللي تحدوا يسوع وكمان كانوا من اللي حكموا الرسل وسجنوهم ولما كان استفانوس بيتكلم كان شاول والكسندر بيحرضوا الناس عليه كان واضح ان الراجلين دول مش هيهدوا الا لما يخلصوا على كل المؤمنين بيسوع وبعد ساعة من الغضب والتحدي والصريخ انفض ناس من حوالينا ورحت انا وستفانوس للكنيسه استفانوس انت بهرتني بمعلوماتك عن الكتب المقدسه أنا بحب الكتب المقدسة قوي قرايتها بالنسبة لي زي الأكل والشرب كنت بدرسها وأنا صغير في الهيكل
لاني روماني فما اعرفش كتير عن كتبكم المقدسه لكن بعد اللي سمعته عنك وسمعته قبل كده من بطرس وبقيه الرسل حسيت ان في حاجات كتير لازم اتعلمها دي ممكن تبقى حاجة كويسة ليك كويسه بس كويسه سفاروس انا حاسس ان الكلام ده ممكن ممكن يغير حياتي ممكن يساعدني افهم اكتر أنت بتتعلم من النبوات والوعود اللي شفتها بتتحقق مع يسوع المسيح على فكرة في ناس عندها معلومات كتير وأفكار كتير بس جزء من المعلومات دي غلط معقوله معلوماتهم غلط ازاي
معظمهم فسروا الكتاب على إن المخلص هيجي يحرر إسرائيل من الاحتلال العسكري والعبودية للمحتل الروماني وخلافه
كانوا فاكرينه هيخرج الرومان من اورشليم مظبوط لما الناس شافوا معجزات يسوع بيشفي العيانين بيفتح عيون العميان بيأكل ألاف من غدا ولد صغير وبيمشي على المية وبيطرد الأرواح الشريرة فتوقعوا إنه جاي يعمل مملكة على الأرض لكن هو رفض كان حكيم لأن الممالك الأرضية بتروح وتيجي في يوم من الأيام أنا متأكد إنه حتى الإمبراطورية الرومانية هتنتهي
كتير من الناس ما كانوش عايزين يسمعوا حقيقة إن يسوع جاي عشان يغفر الخطايا ويدي للناس الحياة الأبدية في الملكوت لما الواحد مننا يقبل الخلاص ويتوب عن الخطايا وبيصدق إن المسيح هو ابن الله بيحس بفرح وسلام كبير
فضل استفانوس يبشر بيسوع ويزور العيانين في بيوتهم لحد ما قابلوا شاول والكسندر في طريقه وهددوه اتهموه بالتجديف ضد شريعة موسى وكهنة الهيكل طبعا ده كان افتراء على استفانوس اللي كان دايما بيعلن احترامه لشريعة موسى وكلام الأنبياء كلامه كان بسيط وواضح كان بيقول إن يسوع هو مخلص العالم اللي اتكلمت عنه كتب وكانت المعجزات اللي بيعملها استفانوس على اسم يسوع المسيح دليل على صحة كلامه كان استفانوس صادق لما قال لي إن فيه ناس بترفض تصدق الحقيقة رغم إنها واضحة قدامهم وفي ثلاث أسابيع كان شاول وألكسندر حرضوا ناس كتير على استفانوس وطلبوا محاكمته قدام المجلس الديني
من فضلكم من فضلكم هدوء ألكسندر أنت النهاردة جبت لنا اللي اسمه ستافانوس ده للمحاكمة يا ترى إيه التهمة اللي بتوجهها له؟ هل في شهود على الاتهام؟
يا سيدي قيافة استفانوس متهم بأسوأ أنواع الكفر بيجدف على شريعة موسى في شوارع أورشليم وتسبب في فوضى وشغب في البلد ولو دخلت كل الشهود القاعة دي مش هتكفيهم أنا زهقت من أتباع المصلوب الناصري ده هات شهودك وخلينا نعاقب المشاغب ده نادي على أول شاهد
الراجل اللي اسمه استفانوس ده ما بطلش كلام بيهاجم فيه الهيكل وكهنة الهيكل وشريعة موسى كان دايما بيقول ان يسوع هيهدي الهيكل وهيغير شريعة موسى
شاول والكسندر اقنعوا الشهود اللي اختاروهم بالكذب في المحكمه لانها هتخلي استفانوس يتقدم لمحاكمات تانية اقسى واصعب كنت قاعد في قاعه المحكمه وببص على وش استفانوس بحاول الاقي فيه اي ملمح من الخوف انا اقدر اكتشف الخايف حتى لو حاول يخبي خوفه لكن استفانوس استفانوس كان ثابت وما كانش قلقان من التهم اللي بيتهموه بيها وفجأة لقيت وش استفانوس بينور وما كنتش لوحدي اللي خدت بالي من ده كل الموجودين خدوا بالهم كان وشه هادي ومنور لدرجة خلت قيافة يبطل كلام
استفانوس احنا دلوقتي هنسمعك
إخوة وأبناء إسرائيل اسمعوني من سنين طويلة رب المجد سهر لأبونا إبراهيم ربنا قال له سيب أرضك وأهلك وروح للأرض اللي هدلك عليها وفعلا راح إبراهيم وعاش في حران ربنا بعت إبراهيم للأرض دي اللي انتوا عايشين فيها دلوقتي ووعده بإن هو وذريته هيورثوا الأرض دي
حكى استفانوس تاريخ اليهود ووعد ربنا ليهم بالأرض الكهنة ما نطقوش بكلمة وصل لحد يسوع ونسبه وتحقيقه لوعد ربنا ونبوات التوراة كلام استفانوس كان مقنع جدا لدرجة اني تصورت ان كل الموجودين في القاعة هيأمنوا بيسوع لكن كنت غلطان بعد ما خلص كلامه لقيت الكهنة سايرين وغضبانين غضب ملوش حدود
سليمان هو اللي بنى الهيكل للرب ولأن ربنا مش بيعيش في بيوت صنعها البشر النبي قال السماء كرسي لي والأرض موطئ لقدمي أي بيت تبنون لي يقول الرب وأي مكان هو راحتي أليست يدي صنعت هذه الأشياء كلها يا قساة الرقاب وغير المختونين بالقلوب والآذان أنتم دائما تقاومون الروح القدس كما كان آباؤكم كذلك أنتم أي الأنبياء لم يضطهده آباؤكم وقد قتلوا الذين سبقوا فأنبأوا بمجيء البار الذي أنتم الآن صرتم مسلميه وقاتليه الذين أخذتم الناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوه أنا أنا شايف السماء مفتوح آه والمسيح الإنسان والمسيح ابن الإنسان واقف على يمين الرب
الكهنة كانوا بيغطوا دانهم بإيديهم من الغضب وقت ما كان استفانوس بيتكلم كلهم كانوا بيصرخوا في وشه وهو بيتكلم وجروه بره البلد ورجموه بالحجارة في الوقت ده شفت استفانوس كان واقف بشجاعة والحجارة التقيلة بتترمي عليه وبتقطع في جسمه كنت قريب منه وشفته وهو بيقع على الأرض وسمعته وهو بيصرخ وبيقول يا رب يسوع اقبل روحي وسامحهم على اللي عملوه معايا وبعدها وقع ميت كان وشه كله براءة كأنه نايم بصيت في عين شاول وشفت نظرة الانتصار كل المسيحيين المؤمنين اللي بيحبوا استفانوس حزنوا على موته بالشكل ده لكن استفانوس فضل تأثيره في الناس وهيكون ملهم للمسيحيين للأبد كأول شهيد للمسيح استفانوس ما كانش مجرد راجل مؤمن أو حتى كان واعظ كويس لا ده كان مليان من روح القدس وبقى نموذج لكل مؤمن بيسوع المخلص ومثال للجرأة والشجاعة في مواجهة حروب الكارهين لرسالة المسيح احنا في الكنيسة الأولى كنا مليانين من الروح القدس واللي شفناه من شجاعة استفانوس كان ملهم لينا كلنا ربنا مش ممكن يسيب ولاده يتعذبوا ويعانوا من غير ما يطمنهم ويبشرهم بالحياة الأبدية وكان استشهاد استفانوس على اسم المسيح سبب في انتشار الإيمان في مناطق كتير وناس كتير أمنت إن يسوع المسيح هو اللي بيغفر الخطايا وهو اللي بيخلص النفوس كان استشهاد استفانوس بداية اضطهاد كبير للكنيسة في أورشليم وخلال شهور قليلة عدد كبير قوي من المؤمنين بيسوع هربوا من أورشليم لليهودية والسامرة شاول خد مجموعة من البلطجية والأفاقين وراح يطارد المؤمنين بالمسيح في كل مكان كانوا بيهاجموا البيوت وبياخدوا منهم المؤمنين بيسوع ويحطوهم في السجن في السنين اللي فاتت شفت كتير قوي من أعمال ربنا العظيمة رغم إننا واجهنا محاكمات واضطهادات لكن كنا دايما بنفتكر حقيقة بتعزينا وتقوينا إن يسوع هزم الموت يسوع هزم الموت وقام من القبر للأبد وفي النهاية إحنا كسبانين
شفنا في حكاية النهاردة إيه اللي ممكن يحصل لما تقسى القلوب وتتحجر ولما العيون تتعمي عن كلمة ربنا استفانوس كان بيحاول يفتح عيون القادة الدينيين على حقيقة إن يسوع المسيح هو ابن الله ومخلص البشرية لكن هم فضلوا مصرين على العناد ورفضوا يصدقوا وعد المسيح بالخلاص والحياة الأبدية للي يؤمنوا بيه رفضوا يقبلوه ويقبلوا أتباعه واضطهدوهم وسجنوهم لكن ربنا حافظ على كنيسته لو كنت لسه ما قبلتش المسيح في حياتك أرجوك ما تقفلش قلبك وتغمض عينك عن حقيقة إن يسوع جه عشانك عشان ينقذك ويديلك حياة أبدية لو لسه ما أمنتش بالمسيح يا ريتك تقبله دلوقتي في حياتك رب ومخلص إذا كنت عاوز تسلم حياتك للمسيح عليك أولا إنك تعترف بخطاياك وتتوب عنها وتؤمن بالمسيح وتقبل حقيقة إن ربنا بيحبك وإنه بعت ابنه الوحيد عشان يموت بدالك ويفتديك بدمه لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية آمين
الصوت